الشهر قرب بالهدى والخير يا قلبي جرب تبقى زي الطير تطير ترفرف في السما وتدور بجناح تقرب من صبايا الحور مستنين الشهر طول العام والشوق يجدد كلمة الإسلام بكرة الصيام وشاب خلاص يا هلا نبدأ صيامنا بقلبنا والنية ساعة الفطار عالسفرة والطبلية يا رب تمن بالقبول فرحتنا واجعل طريقنا في الهدى سكتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين أهلا بكم أيها الأحبة الشهر قرب يلا نقرب احنا في نفحات الشهر الكريم شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان لازلت بحضرة العلم الإذاعي والإعلامي سيدنا الشيخ مصطفى الأزهري الله يحفظه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه الله يبارك.
ولتواضع الشيخ حفظه الله يعني أصر أن أنا أقوم بدور ال- المقدم نعم.
وأنا الآن يعني كأنني أتمرن على هذه الحرفة بين يدي إعلامي كبير وشهادة من شيخنا يعني أن أنا ربما أصلح لهذا العمل ولا يا شيخنا وض- واكثر
رضي الله عنكم فيك خير.
حبيبي الله يكرم هو القعده مع الدكتور علي آه، يعني جلسه كلها بركه وابتسامه وطرافه ولا اجد فيها آه، تكلفا وانا الاضافه الجديده اللي انا بتعلم منه مهارات جديده في ال- في, تواضع معك ال- يا سيدي. لا في ده تواضع- التقديم وال- تواضع والمحاوله بالغ هنقعد هنقعد نحب في بعض كتير وابتدوا شيء خلينا لكن ن- احنا رايحين على شهر الحب ودي ايام حب الحقيقه يعني نعم اتفضل يا دكتور احنا الان يعني في في شهر شعبان هل لهذا الشهر الكريم من من من ميزه كتير قوي من الناس يقول لك إيه احنا واخدين ان شهر شعبان هنجمع فيه فلوس ونعمل فيه جمعيات ونبدأهم في شعبان نقبض الجمعيه دي في شعبان عشان نجيب ال- الاكل والشرب وبعض الناس يقول لك احنا في اخر شهر رمضان هيبقى زحمه فعايزين نجيب لبس العيد مم.
لكن احنا نريد أن ننظر لهذا الشهر آه، من نظرة روحانية نظرة إيمانية يعني شهر شعبان وضيفه إيه نعمل فيه إيه نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما حبايبنا وكلنا بنعمل كده آه يعني- يعني أعدوا لهم ما استطعتم من قوة فاحنا آه، شهر الصيام لما نجهز له وندخر ونعمل ون- وعشان الأسعار بتعلى نشتري لبس الأولاد قبل العي- آه، للعيد وبتاعه آه.
كده بدري كل ده شيء جميل وم- ومباح ما يعني نحن دائما لسنا ضد هذه ال- ال- نسأل الله أن احنا عايشين يغنينا من في فضله.
الدنيا مزرعة للآخرة آه.
آه، امال هو آه، رمضان ليه الناس بتستعد له عشان تصوم وتفطر على اكله حلوه مفيش مانع احنا كده يعني إيمانهم هتمسك بالشهر.
فينا الأولاد إن احنا عايزين نجيب فوانيس و- ولازم الحاجات دي لان اسلامنا يا دكتور زي ما حضرتك بتعلمنا دين اجتماعي تمام.
دين للانسان بكل مكوناته فعدل له موازين الفرح الله فرحتنا مرتبطة بالله تبارك وتعالى نحن ف... ف- يعني نعيش أعمارنا في فرحة بأن الله ربنا الله، تبارك الله، وتعالى ليس لنا إله غيره الله.
ندعوه ولا رب سواه نرجوه الله، الله.
عز وجل وهو الذي آه، قال لنا في سياق آيات الص- الصيام أنا مش عايز أتعبكم ولا يعني القصد منه ال- يعني زيادة المشقة عليكم لا يريد الله بكم اليسر الله الله هو الذي يريد ذلك الله.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
آه العسر مم.
و ولذلك آه، خلي الناس تستعد وتتبسط وتجهز نفسها آه، آه، وما إلى ذلك لكن الجزء اللي بنركز عليه ان يا جماعة ان دي ايام غذاء الروح الله و- وتنمية وتزكية النفس تمام.
اللي, اللي هي لن ي- يعني يغني آه، آه، النفس آه، أمام ذلك فلوس و- وما و- و- وإمكانيات لأن النفس إذا جاعت افتقرت لن ي- يغنيها المال مم.
هتبقى حاجة تا- محتاجة حاجة تانية مم.
الحاجة التانية دي اللي بنتكلم عليها في شهر شعبان من السماء ومن الروح ومن من كل الإيمان شيء ومن الطاعة عشان تبقى في انسان دائما عنده قدره على قدره على الاستمرار في ال- في ال- في الحياه وتخطي عقبات هذه الحياه فشهر يعني- شعبان بيعمل كده التوطئة دي التقدمة دي طب انا انا استوقفتني ايه قول الله سبحانه وتعالى ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده مم.
فانا بقول ولو ارادوا رمضان لاعدوا له عده يعني ما هي العده التي ينبغي ان يتسلح بها الانسان المسلم في هذه الايام طبعا النصوص كتير احنا عارفينها و يعني م- م- م- ابن رجب وغيره يقول ان شهر رجب هو شهر ال- شهر ال- ال- ال- ال- السقي آه، شهر شعبان هو شهر الزراعة شهر رمضان هو شهر الحصاد أو قالوا هو شهر الرجب هو شهر الرياح وشهر شعبان هو شهر الغيم وشهر رمضان هو شهر المطر آه، استوقفني أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام شهر شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان طبعا رجب شهر حرام مم.
ورمضان له من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى مم.
فكثير من ال- من الناس بيغفل فعلا عن شهر شعبان يقول لك احنا بقى ايه ناكل زي ما احنا عايزين ونهتم بالجسد زي ما احنا عايزين احنا آه، اللي جاي ايام صيام وهنجوع وهنعطش ما هي الاليات التي ينبغي ي- ان يتسلح بها المؤمن ال- اللي اللي عايز يقطف الثمره في رمضان يعمل ايه شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم.
عبقرية الأداء المحمدي الله يقول لك الله.
يراقب أحوال الناس مم.
في التعامل مع الأيام والأشهر أ- انا عاجبني قوي يا استاذنا آه، الفاظك ال- الله يبارك فيك، عبقرية بتعلم الأداء منك يا المحمدي.
أستاذنا.
صلى الله على محمد الله صلى عليه صلوات الله وسلامه ده كان مش مش وصفي ده العقاد يعني عبقرية محمد و رحمه الله و العقاد.
و وهكذا فيقول ايه و- ذاك شهر عن شعبان يغفل فيه الناس او آه.
آه، عنه الناس عن قيمته وعظمته يعني مم.
آه، ال- السنة القبلية الحرص عليها وعلى آه، إتقانها وتجويدها مم.
تخلي الفريضة بعدها مية مية الله فهو السنة القبلية المباشرة ل- لشهر رمضان كان هو الن- شهر النافلة تحرس الفريضة هو كده اه مش بس في ال- في الصلوات مم.
انما في ولذلك كان يعني يصوم اكثر شعبان أكثر شعبان صلى الله عليه وسلم الله يا رسول الله طب انت جاي لك رمضان صلى الله عليه ومعروف عنك اجتهادك مم.
وانت ممن غ- يعني انت غ- غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر آه.
ال- ال- الفرحه ب- ب- بما هو ات آه، آه، بتبان من قبلها تمام مش انت عمال تقول اللهم بلغنا رمضان مم. وقاعد ماذا وخلاص.
فعلت ذلك يتمتم هو مش بلسانه.
مجرد دعاء اه فلا بد ان ت- تهيئ نفسك لهذه التوطئه التوطئه العروسه والعريس بيجهزوا آه، قبل الفرح بفتره ب- ب- بكتير ب- بكتير بأيام وليالي طيب ما هو مم.
رمضان ده انت حضرتك بتسميه شهر التقوى شهر الايمان الإيمان شهر والجود كده والخير انا والإحسان.
بسميه شهر العسل اه وهو شهر
كله عسل كله وكله عسل شهد.
كله شهد و- و- وانا ما بقولش الكلام ده تكلفا لان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الحلويات دي وقال ذاق طعم الايمان الله من رضي بالله ر- يا الايمان له طعم الله.
ايوه آه م- ثلاثه من كنا فيه من كنا وجد فيه بهن وجد بهن ايه حلاوة حلاوه الإيمان.
الله ده في طعم وفي حلاوه الله.
وفي سكر وفي الله حاجات الله.
جميله يعني الله ف فلن يشعر الانسان م- م- خبط لزق كده يلاقي بكره رمضان وانا كده في الفضاء آه.
مفيش اي استعداد نفسي ولا روحي لسه مقصر في الصلاه لسه المصحف ما جتلوش ولا عليه تراب من السنه اللي فاتت إنا لله.
كيف احدث هذا يعني يعني هت- هتلاقي بالنسبة- رمضان تقيل عليك بالنسبة للمصحف بالمناسبة ذكرتني يا أستاذنا آه، إن كثير من العلماء قال عن شهر شعبان هو شهر القراء وكانوا يتفرغون للقرآن يعني أنا تعجبت وأنا بقرأ الآثار ديت إن شهر شعبان هو شهر القراء من رمضان يعني كأ- كأنه تدريب عملي لكل أنواع العبادات قراءة قرآن وصدقة وقيام و- وذكر ف- كل هذا في شهر شعبان حتى ينشط الإنسان في بداية شهر رمضان هذه التسمية آه، دليل على حال هذا الزمن والصالحين في أولياء نعم.
يسموا شهر القراء معناه ده حال ال- من آه.
كثرة ما, ما, ما انتبه السلف الصالح وعباد الله الصالحين لقيمة الوقت وهذه الأشهر و- فأكثروا من التلاوات والختمات في شهر شعبان سمي شهر القراء الله.
كأنهم يتفرغون فيه للقرآن طيب إذا كان ده حالهم مع القرآن في شعبان فكيف سيكون في شهر القرآن آه.
نفسه الله.
الذي أنزل فيه القرآن ده موضوع تاني الوقت يداهمنا وأريد منك فائدة آه، يعني تذكرت الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لما سئل عن شهر شعبان وعن ليلة النصف من شعبان قال يرفع فيها العمل وقال يغفر فيها لكل مؤمن إلا لمشرك أو مشاحن أو مشاهد احنا عايزين نوجه رسالة ل... لكل الناس اللي في بينها مشاكل اللي تعب قلبه وعامل مش مشكلة إما مع جاره إما مع قريبه إما مع أخوه إما مع عمه إما مع زوجته إما مع زوجها إما مع ابنه إما مع أبوه هذه الشحناء ما تقول فيها سيد أقول فيها شوفوا حبايبنا اللي كانوا زينا كده بيقول اللهم بلغنا رمضان وانتقلوا إلى رحمة الله الله يعني مش عايز أزعل الناس لكن الدنيا مش مستاهلة زعل يا دكتور ده الموضوع ده المو- الموت خطاف وحوالينا في كل حتة مش نلحق نصالح بعض ونلحق ن- نصفي قلوبنا ايه يعني الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة واللي زعلان من واحد يقول له انا زعلان منك ويتع- ويتعاتب معاه فمن عفا واصلح مش عفا بس فاجره على مين على الله مش احنا بنقول لص- رمضان ايمانا واحتسابا اجره على الله شوف هيرضيك ازاي ما تنتظرش ان اعتذاره ده يجبر كسرك والزعل اللي هو زعلك بس- فيه يعني انما اللي هيرضيك ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى.
فسارع الى هذه المغفره آه، قل للذين امنوا يغفروا للذين ها لا يرجون ايام الله يغفروا ليهم لا يرجون ايام الله طب اخوك المسلم وقريبك ورحمك ترجون نس- رحمه نسأل الله الله سبحانه وتعالى أن اللهم يسلمنا ارزقنا ويرزقنا.
قلبا سليما يا رب ارزقنا قلبا سليما وسلمنا وسلم منا الناس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان في صحة وعافية وإيمان آه، في الحقيقة آمين.
ال- الوقت آه، مر سريعا مع أستاذنا الإعلامي الله الكبير يبارك الأستاذ فيك.
مصطفى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يمتع بكم وأن يجعل الأعمال الصالحة في موازينكم وأن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب اللهم دمتم في أمان الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين صيامنا بقلبنا والنية ساعة الفطار عالسفرة والطبلية يا رب تمن بالقبول فرحتنا واجعل طريقنا في الهدى سكتنا
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.